المكتبة الصوتية لقناة الباب المعظم الأنبشنود السادس تقدم لكم محاضرة قداسة البابا
عن آية في سفر النشيد بتقول خذوا لنا الثعالب الثعالب الصغيرة المفسدة للقرون يوم الأربعاء المبارك الموافق 3 12 1997
آه، باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين عايز اكلمكم النهارده عن آية جات في سفر النشيد بتقول خذوا لنا الثعالب الثعالب الصغيرة المفسدة للقرون الثعلب مشهور بالمكر أو الخديعة والثعالب الصغيرة يعني الحاجات الماكرة اللي مش باينة الصغيرة كده ليه بيقول خذوا لنا الثعالب الصغيرة لأن الكبيرة ما تقدرش تخش لكن ال- الثعالب الصغيرة لأن حجمها صغير ممكن تنفد من أي ثقب في السور وتخش جوه فبيقول لك بنيانك الروحي لا تترك مجالا لأي حاجة صغيرة ممكن إنها تدخل داخلك وتفسد عليك روحياتك والكرم بيرمز للكنيسة أو للنفس البشرية وإحنا بنقول في ألحاننا هذه الكرمة التي غرستها يمينك دايما الحاجات الصغيرة هي اللي الإنسان بيتساهل معاها لأن الحاجة الكبيرة بتكون باينة وواضحة لكن الحاجات الصغيرة هي اللي بيتساهل معاها ولا يدقق فيها يقول ايه يعني دي حاجة بسيطة ما تستاهلش فبيقول لك خلي بالك آه، من الموضوع ده يعني مثلا من ضمن الخطايا التي تبدو صغيرة الخطية التي تلبس ثياب فضيلة وتفتكر انك بتعمل خير زي مثلا رفقة أرادت أن تقوم بإنقاذ لابنها يعقوب وتديله البركة بتاعت أبوه وعملت حيلة معينة أهي الحيلة اللي عملتها رفقة تدخل في مسألة الثعالب الصغيرة أو مثلا واحد يكذب كذب علشان ينقذ إنسان ويقول لك مسكين غلبان ننقذه آه، بين فيها نوع من المكر زي الثعالب الصغيرة أو عملية إجهاض آه، لإنقاذ امرأة وجايز ما تكونش محتاجة الإنقاذ وتأخذ أسلوب ماكر كأنه من الثعالب الصغيرة يمكن خطية آدم كانت تبدو من الثعالب الصغيرة يقول لك إيه يعني لما ياكل آه، من ثمرة يعني جرى إيه الدنيا خربت وفعلا أفسدت جميع الكروم هذه الخطية دخلت من آدم كده ما تأكله جرب أيضا بعض خطايا اللسان بعض خطايا اللسان يمكن الانسان ما يفتكرش ان دي من الخطايا الكبيره يقول لك ايه يعني هو بنكت نكته على واحد فرايحي ويمكن النكته دي ت- تجرحه في نفسه وتتعبه دايما التهكم على الناس هو من امثله هذه الثعالب المفسده للكروم في ناس يفتكروا لما يتباسطوا مع الاخرين ينكتوا عليهم انا دايما بقول اضحك مع الناس لكن لا تضحك على الناس واحد يفتكر ان وهو الضحك ده يعني فيه حاجه ده بنتبسط مع بعض وتحت اسلوب التبسط عشرات من الخطايا تخش الى الانسان تحت اسلوب التبسط وتحت اسلوب الداله الداله برضو من الثعالب الصغيره والتبسط من الثعالب الصغيره باسم الداله بينك وبين واحد تفقد احترامك ليه وتغلط في حقه وتقصر في واجبك من نحوه وكل مواعيدك من جهته تكون مواعيد غلط ما تنفذهاش من الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم ودي ساعات بتحصل بين الزوجين هما وهما مخطوبين يكون في حرص في الكلام وتدقيق وكلمات شكر الى اخره وبعد ما يتجوزوا شوية شوية يفقدوا احترامهم لبعض باسم ثعلب صغير اسمه ازالة الكلفة بيننا ازالة الكلفة دي ما ما يحطش في مخه انها خطية يعني مراته مثلا تتعب في الاكل او في تنظيم البيت او تنسيقه ما يقولهاش كلمة شكر ولو قلت له ليه ما قلت لهاش كلمة شكر يقول الله احنا هنعمل كلفة بيننا وبين بعض ده الكلام ده نقوله للغرب كلمة متشكر يقولها للغرب لكن ما يقولهاش لمراته او ما يقولهاش لابنه الصغير بحجة ازالة الكلفة اهو ازالة الكلفة دي ثعلب من الثعالب الصغار التي تزحف الى النفس وتخلي الواحد يقع في خطايا كثيرة والمرح الزائد اللي يخش فيه التهكم والتريقة باسم التبسط والتبسط برضو من الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم من ضمنها برضو كذبة أبريل اللي الناس ساعات يقولوها الحمد لله احنا مش في شهر أبريل يعني لسه ما جاش لكن يقول اي حاجة ممكن توقع الناس في مشاكل ويفتكرها انها فكاهة بمناسبة اول ابريل اول واحد يقول للتاني هنعمل نكت في فلان هنعمل آه، يعني آه، مقلب في فلان باسلوب الضحك ويكون برضو هذا من الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم بالنسبة لك أيضا الوقت الضائع آه، في حياتك في كل يوم وقت ضائع بتضيعه بلا فائدة برضو ده من الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم انك بتضيع وقتك وجايز يكون اثناء اضاعة الوقت تقرا مجلة تتعبك آه، تبص لصورة تتعبك آه، تشوف خبر من الاخبار يتعبك زي الثعالب الصغيرة التي تدخل الى نفسك من ضمن الثعالب الصغيرة ايضا اخطاء اللسان غير الظاهرة أو اللي الناس يتعودوها واحد اتضايق من تصرف واحد يقول لك فلان ده ما بيفهمش فلان ده ما عندوش مخ طب فلان ده ما بيفهمش دي زي كلمة يا أحمق بيقول من قال لأخيه يا أحمر يكون مستحق نار جهنم لكن الواحد مش واخد باله ايه يعني كلمة ما بيفهمش ايه يعني كلمة ما ما عندوش مخ زي ما بيقول معلمنا يعقوب في رسالته ان الرس... ان اللسان ده شر لا يضبط به نبارك الله الاب وبه نلعن الناس الذين على صورة الله قد خلقوا لكن الواحد ما بياخدش باله من نقط زي دي ويفتكرها حاجات بسيطة آه، تمر من ضمن سياسة الثعالب الصغيرة التي لجأ إليها الشيطان أسلوب التشكيك يعني هو قال لآدم وحواء قال لهم إيه أحقا قال لكم الله أنكم ما تاكلوش من كل الشجر تشكيك أحقا قال لكم الله نوع التشكيك ده بيمشي باستمرار كالثعالب الصغيرة مين قال ان ده غلط مين قال ان دي خطية يا اخي ما تحبكهاش قوي وبلاش وسوسة وضمير ضيق وخليك بحبوح ومررها اهي دي برضو من الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم لان بيسلك الانسان بعدم تدقيق في حياته سياسة التشكيك دي برضو لجأ إليها الشيطان في تجربته مع المسيح على الجبل قال له لو كنت ابن الله قل أن تصير الحجارة خبزا وهو معقول أن الله يترك ابنه الوحيد جعان على الجبل فيها إيه يعني طب ما أنت تستطيع أن تحول الحجارة الخبز هنا في نوع من المكر أراد به الشيطان أنه يجعل المسيح يستخدم لاهوته من أجل راحة ناسوته والمسيح حط أمامه مبدأ أن لا يمكن يستخدم لاهوته من أجل راحة ناسوته لكن ده ثعلب من الثعالب الصغيرة التي أراد الشيطان أن يختبر بها المسيح على الجبل وبرضه نفس الوضع برضه لو كنت ابن الله ترمي روحك من الجبل وهو بيقول ان يخلي ملائكته يحملوك على اجنحتهم فلا يصدم بحجر رجلك المظهرية وانه يبان مرمي فوق الجبل والملائكة شايلاه نوع مش باين انه خطية لكن المسيح عارف انه خطية ان دي لا يستخدم لاهوته لا من اجل راحة ناسوته ولا يستخدم لاهوته من اجل المظهرية والحاجات الفانتاستيك حاجات الفانتازية يعني المز... المناظر ملايكة شايلين واحد ويبقى لما يجي الايمان عن هذا الطريق يبقى ما يجيش عن طريق الايه الصليب لذلك بولس الرسول اللي فاهم الامور دي قال لاننا نحن لا نجهل افكاره الشيطان مكار جدا جدا وايضا ذكي جدا جدا هو قيل عنه في الخطيه الاولى وكانت الحية أحيا الحيوانات البرية أحيا يعني أكثرها حيلة أكثرها فكر فلابد أن الواحد ياخد باله من النوع ده من الحاجات الصغيرة المفسدة للكروم الحاجات الصغيرة المفسدة للكروم ودي تخلينا نحيا باستمرار في حياة التدقيق من ضمن الحاجات الصغيرة دي يمكن في أشياء ما تبانش لكن تتدرج شوية بشوية بشوية لغاية لما توصل داود ازاي وقع في الخطية مش معناها ان هو وقع في الاغراء وخلاص اولها لا ده هو بعد ما كان بيروح الجيش ويقود الجيش بنفسه بقى يقعد في البيت بتاعه في القصر بتاعه ويبعت جيش يحارب فدخل شيء من التكاسل داخل نفسه وما بقاش رجل قتال زي زمان بقى يبعت ناس يحاربوا بداله وبعدين في الوقت اللي الجيش فيه بيحارب هو طلع فوق السطوح يتمشى وده وقت تمشية فوق السطوح والجيش بيحارب وبعدين وهو بيتمشى فوق السطوح شاف منظر أعفره وكانت بداية الخطية مش كانت بداية الخطية انه شاف منظر اعثره كانت الثعالب الصغيرة الاولانية حياة الرفاهية حياة ال- الراحة حياة الاعتماد على غيره وانه ما يحاربش ويخلي غيره يحارب بدل اهي ثعالب صغيرة دخلت الى نفسه لم يقل عنه احد انه وقع في هذه الخطيه لما كان بيطارده شاول الملك من برية إلى برية وقعد يجري من هنا لهنا هو في وقت للسطوع ووقت للراحة والرفاهية والمناظر مفيش ساعات خطية تسرح في الإنسان ولا يستيقظ لها الإنسان مبكرا في كلمة لطيفة جت في المزمور الثالث انا استيقظ مبكرا انا استيقظ مبكرا يعني الواحد ما يخليش الغفوة تاخده مدة طويلة يصحى لنفسه بسرعة بدل ما الخطية آه، تجري وراه وما يخليش ناس يتهموه في حياة التدقيق بالوسوسه يقول لك انسان موسوس موسوس يعني يفتكر خطيه حيث لا توجد خطيه ويكبر الخطيه فوق حجمها الطبيعي دي تفكرنا بقصه عن القديس بافنوتيوس كانوا اخذوه وبقى اسقف وبعدين وهو بينظر لقضيه من القضايا قعد يدقق تدقيق شديد فيها في قضايا احوال شخصيه فالمراه اللي بتعرض عليه القضيه قالت قالت هذا الشيخ موسوس هذا الشيخ ايه موسوس فبص لها القديس بفنوتيوس وقال لها هل تعلمين يا امرأة كم سنة قضيتها في البرية لكي اقتني هذا الوسواس عشرات السنوات قضاها في البرية عشان يتعلم هذا التدقيق اللي المرأة بتسميه وسوسة قال لها هل تعلمين يا امرأة كم سنة قضيتها في البرية لكي اقتني هذا الوسواس فهل تريدين ان اتركه من اجلك وساب الاسقفية ومشي ورجع لديره لان ساعات الناس بيفتكروا التدقيق نوع من الوسوسة مين قال ان دي خطية ساعات التدرج البطيء اللي بتمر فيه الخطية بحيث ما الواحد ما ياخدش باله منها زي قايين قايين في الاول اتضايق ان القرابين بتاعته لم تقبل وقبلت ذبيحة هابيل فسقط وجهه تعب فربنا قال له ليه بيسقط وجهك عند الباب خطية رابضة وإليك اشتياقها وه- وأنت تسود عليه يعني قال له الخطية لسه بره وانت ما زلت عندك قوة الارادة وبتسود لكن لم يهتم بهذه النصيحة وترك شعور الحسد الغيظ التعب الغيرة تدخل الى نفسه لغاية لما انتهى به الامر انه قتل اخاه ساعات تكون ال- الثعالب الصغيرة شوية أفكار بتيجي للإنسان من بره مجرد فكر يقول لك هو أنا عملت حاجة ما عملتش حاجة ده مجرد فكر خذوا لنا الثعالب الثعالب الصغيرة المفسدة للقرون الفكر ده لو ما طردوش بسرعة يلاقي الفكر تحول إلى شعور والشعور تحول الى شهوة والشهوة تحولت الى عمل يعني ربما عند عند قايين كان نفس الوضع مجرد شعور مجرد فكر ازاي ربنا يقبل ما قدمه هابيل ولا يقبل تقدمته وبعدين الفكر ده تحول الى شعور شعور حسد شعور غيره وبعدين الشعور بدأ يكبر لغاية لما فكر انه يقتل وبعدين ابتدى يقتل ما تخليش المسألة تتدرج عندك لغاية لما تكبر شمشون الحكاية مشيت معاه بالتدريج بالتدريج بالتدريج لغاية لما وقع ما بدأتش في الأول في الاول كان في اورشليم وبعدين بقى يروح غزة بلد غريبة وبعدين بقى يشوف فيها حاجات و... وابتدى يرتكب خطايا وبرضه ظلت قوته معه وظل ناظره معاه وبعدين ابتدت دليلة تنكشه تقول له ايه سر قوتك قل لي قال لها ده لو ربطوني بسبع حبال وعمل ده بيضحك عليها ربطوه وبعدين قالت له ادي اعدائك قصادك هب اقطعها كلها يا بشمشون يا حبيبي ما انت عرفت انها بتخدعك وعايزه تعرف سرك وتجيب لك اعدائك قصادك خلي بالك من نفسك خلى الثعالب الصغيره تدخل الى الكرم من جوه وما خدش باله من ان اللي قصاده عايزة توقعه في ايدي اعدائه فضل مسهي على نفسه لغاية لما زهق وتعب من الالحاح وقال لها على السر فضع برضو كتير قوي من الناس سليمان كيف سقط سليمان برضه بالثعالب الصغيرة انه بدأ يخش في حياة الرفاهية ويبني لنفسه فراديس و... وجنات ومغنيين ومغنيات ويقول وكل تنعمات البشر سيدة وسيدات طب وحكاية الرفاهية دي هتوديك لفين توديه لغاية لما قال ومهما اشتهته عيناي لم امسكه عنهم وكل دي ثعالب صغيرة دي الثعالب الصغيرة دخلت جوه وقعدت تكبر وتكبر وتكبر لغاية لما بقى وسط كل هذا الجو من التمتع الجسدي والحسي ووسط الرفاهية ووسط العدد الكبير من النساء هيكون فين ربنا ساعتها بالنسبة له دي مش دخل له ثعلب واحد من الثعالب الصغيرة دي جماهير من الثعالب الصغيرة دخلت جوه قلبه بعد كده أمكن أن هو يسقط واحدة من نسائه تقول له أنا بعبد عشتروت إن كنت بتحبني تعمل لها هيكل شوية كده وانت مالك اهو هيكل ليا اعبد فيه مش انت اللي هتعبد فيه واحدة تقول له انا بعبد ما الكل ه- هات لها هيكل ما- لغاية لما ابتدى يعمل هياكل ومصليات ل- لهذه الأصنام ولم يكن قلبه كاملا مع إلهه مثلما كان داود أبيه اوعى تفتكروا لما الشيطان يحاربك بخطية يعني ينتصر عليك بالضربة القاضية لا أبدا ده ياخدك بالنقط خبطة من هنا وخبطة من هنا وخبطة من هنا لغاية لما تستوي من الثعالب الصغيرة مش من الضربات القاضية لا من ال- النقط واحدة في وشه واحدة في مناخيره واحدة في عينيه لغاية لما يطيره احترس من هذه الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم والاحتراس منها يكون بحياة التدقيق القديسة سارة الراهبة قالت كلمة لطيفة جدا قالت إن فمن تمنع عنه الخبز لا يطلب لحما وفمن تمنع عنه الماء لا يطلب خمرا يعني اذا كنت بتدقق وبتمنع حتى على الميه مش هتيجي شهوه الخمر ان كنت بتت... بتبعد حتى عن الخبزه الناشفه مش هتطلب اللحم خذوا لنا الثعالب الصغيره المفسدة للكروم اتفضل مصر
فبتريك يوكا يضنب ماتي كين كاي كيستا سيون الصنيون العابد روشي ورن قوي مجيوب شويسن بخريستوس سمولي سيتين مني سيماري بكلين تكيريني Oyun sokten bekle olsun diye mono naynana kiçit karisi mojlis Timet oyibin dimen şi sedik timet khillo intiya kubbelu garan tima sosana بكد يسود من دي ضبيت تسوبيين تسولوم بابن من بارك لدم في طبيعي جن يا ابو سولوس شيزا في عريب وقريب طاو يرد فين بن يود الطيوت الارشيرفس بابا بشينوتي نم بن يوت متروبولي ديس نمني بسكوبوس نيت كيني من ونوت انتهت في في تقرون جنو سلونو سنان ميشنون بين وانسيو نيريني قول انتم سبيو نوغا جيتينو صابت النور شرف جيم كورين طيبة السوسرية كنت بكان النوبي نانيبون خنورين قدام نشتن كيري ليسون كيري ليسون كيري فلوغيسون امين اسمو ايروي اسمو ايروي استيميتان يكون ايمون قوم باسمو
ليتراءف الله علينا ويباركنا وليسر لكم علينا ويرحمنا وليبارك في جميع الحاضرين هذه الصلاة معنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين والدة الإله الطاهرة القديسة مريم وكل مصاف الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين وبركة هذا الصوم الميلادي البتولي وبركة القديس ماري مرقس والقديس الأنبرويس وجميع قديسي هذه المنطقة وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة وهبتهم ومعونتهم ورحمتهم وشفاعتهم فلتكن معنا كلنا أمين بخريستوس بالنور امين اسشوني Τεκερίνη μου είναι τεκερίνη, σεμνενάναν τεκερίνη, ζεκανούβιν ανιβόλ, جيسو كتاتيكوم نبئون بزمون بي أماهي شيني أمين اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا أبانا ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة ومحبة القدس تكون مع جميعكم امضوا بالسلام سلام ومع روحك أيضا الأسئلة التي أجاب عليها قداسة البابا في نفس المحاضرة
يسرنا ان يكون حاضر معانا النهارده آه، اخواتنا العاملين في دار الكتاب المقدس احنا بنقرا الكتاب المقدس على الجاهز بدون تعب وهم بيتعبوا كتير جدا في طبع هذا الكتاب وفي توزيعه وفي الحقيقه يعني تمن الكتاب اللي بيعرض عليكم يا دوبك تمن الورق يعني لولا ان بيجي له دعم